بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد ايه تاني من كنوز سفر ايوب بعنوان هو ذا يمر علي ولا اراه هو ذا يمر علي ولا اراه ده من كلمات ايوب في اصحاح تسعه شكوى ايوب بعد ما قالوا له شويه كلام رجع يرد عليهم فاجاب ايوب وقال صحيح قد علمت انه كذا كذا يعني انا موافق على اللي انتوا قلتوه انا عارف اللي انتوا قلتوه فكيف يتبرر الانسان عند الله دي لسه ليها موضوع دي يعني عاوز يقول ايه انا عارف انه ربنا كبير وعارف بيعمل ايه ومش سهل حد يتبرر قصاده محدش كامل إن شاء أن يحاج لا يجيب عن واحد من ألف يعني لو واحد دخل في مجادلة مع ربنا وده اللي حصل في آخر الكلام يعني هنا أيوب قال كلام عاقل أوي قال لو الواحد هيجادل ربنا مش هيعرف يجاوب واحد من ألف لأنه ربنا عالي قوي وكبير قوي فأنا مش هقدر طبعا أخد ودي معاه كتير هو حكيم القلب ده أيوب بيتكلم عن ربنا وشديد القوة من تصلب عليه فسلم يعني مين يقدر يقفش معاه ويسلم يعني مش ممكن الحكاية تعدي كده لازم الواحد يوطي راسه ده كلام حلو قوي يا ريته بقى ايه استمر على كده المزحزح الجبال ولا تعلم الذي يقلبها في غضبه ده بيتكلم عن قوة ربنا ومجده المزعزع الأرض من مقرها فتتزلزل أعمدتها الآمر الشمس فلا تشرق لما يحصل كسوف ولا حاجات دي ربنا يؤمر خلاص الشمس تجري ويختم على النجوم يعني ممكن يجي ليلة كده ما تشوفش النجوم خالص ختم عليهم الباسط السماوات وحده والماشي على أعالي البحار صانع النعش والجبار والسرية دي مجموعات النجوم في زمانهم عارفين لغاية دلوقتي في حاجة اسمها مجموعات النجوم اللي يدرسوا فلك يقول لك دي مجموعة مش عارف النجم الايه ودي مجموعة القطب الايه فاللي بيقولوا ده دي مجموعات من النجوم معروفة وكانت تعبد في الوقت ده من القبائل المحيطة بأيوب بس أيوب كان أعقل من الناس فقال لا ربنا هو اللي عمل النجوم دي الناس اللي بتعبد الثريا أو النعش أو الجبار دي أسماء مجموعات نجمية كانت عبادة النجوم موجودة في الوقت ده آه وتلاحظوا انها يبقى لها زي اشكال معينه فالشكل ده ساعات يدوا الاسم على الشكل منظر النجفه ده او كده يعني ومخادع الجنوب دي مجموعة كواكب تنتشر نحو الجنوب فاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد ربنا بيعمل حاجات لا تقدر تعدها ولا تقدر تفحصها أو تدخل في أسرار ربنا الكبير قوي ده اللي عامل النجوم دي كلها واللي في إيده الدنيا كلها ربنا ده بيتعامل معانا على مستوى شخصي فتيجي بقى الآية اللي هننشغل بيها هو ذا يمر علي ولا أرى يعني يبقى خالق السماء دي كلها والنجوم اللي كل نجمة منهم آلاف وملايين المرات أضعاف الأرض تعرفين كده أي نجم أكبر من الأرض مراحل إنما إحنا شايفينهم زي إيه لمبة كده وزي نجفة ده اللي إحنا شايفينه يعني ربنا كبير قوي وبعدين يعدي عليك بيرسونالي كده يعدي عليك في بيتك يعدي عليك في شغلك هو كبير قوي وانت ما تاخدش بالك هو ذا يمر علي فلا أرى ويجتاز فلا أشعر به إذا خطف من يرده لما بيعمل حاجة ما حدش يقدر يقول له لا ومن يقول له ماذا تفعل مين يقدر يراجعه في قراراته الله لا يرد غضبه لما ينوي على حاجة ما حدش يقدر يوقفه ينحني تحت أعوان رهب رهب دي تعني العواصف أو أو الأعاصير أو وساعات كانوا يقولوا دي أحد ألقاب مصر كان بالأقل أنا أجاوب إذا كانت الدنيا ما تقدرش تقف في وش ربنا أنا هجاوبه أنا أقدر أقول له بتعمل ليه كده ما أقدرش حلو قوي أيوب هنا يا ريته كمل كده بس هيقلب مش هيستحمل يعني يمشي شويتين كده يقول كلام حلو هو راجل تقي فلما يقول أنا عارف ربنا كبير وهو بيعمل كل حاجة صح و... وأنا ما أقدرش أقول له بتعمل كده ليه وبعدين كان بالأقل أنا أجاوبه وأختار كلامي معاه يعني صح فعلا أقول له سوري يعني أنا أحسب الكلمة وأنا بتكلم معاك لأني وإن تبررت لا أجاوب بل أسترحم ديان يعني حتى لو أنا كويس هنقلب أهو حتى وإن تبررت ما أقدرش أجاوب بل أت- أضطر أقول له الرحمة يا رب يعني هو شايف إنه عشان يقول له ارحمني الحقيقة يعني آه، جميلة منه انا كويس اقول لك ارحمني ليه فابتدينا ايه ندخل في الحته الغلط انت بررت لا اجاوب ما اقدرش اقول غير استرحم ديا- دياني لو دعوت فاستجاب لي لما امنت بانه سمع صوت لما بيسمعني انا مش بصدق انه سمعني احيانا البر الذاتي يخلي الواحد ما عندوش ايمان مستقر ابدا اللي عنده بر ذاتي يتشكك في خبراته مع ربنا يعني تبقى لمست ربنا في معجزة وانت نفسك قلت للناس ده انا حصلت لي زي معجزة وبعد اسبوع كده تقول ولا معجزة ولا حاجة ما هي صدفة زي اي صدفة الله يا جدع انت اللي قلت وانت اللي دقت وانت اللي حسيت ايه اللي حصل لما الواحد يحس ببر ذاتي تلاقوا الخبرة الحلوة تطير على طول ويرجع يتشكك في خبراته هو في حاجات حسها ولمسها ذاك الذي يسحقني بالعاصفة أهو الفولت طلع أهو ويكثر جروحي بلا سبب ماشي لخبطة لا يدعني آخذ نفسي ولكن يشبعني مرائر يمررني واحدة ورا الثانية إن كان من جهة قوة القوي يقولها أنا ذا يعني هو جاي يقول أنا قوي sorry يعني بيفرد عضلاته عليا معناها كده ربنا قوي بيقول انا اهو يس- يا ايوب اختشي وان كان من جهه القضاء يقول من يحاكمني ان كان كقاضي ربنا واقف بيقول مين يحاكمني انا اعمل اللي انا عاوزه ان تبررت واخدين بالكم الحته دي هو شايف نفسه بار ان تبررت يحكم على فمي وان كنت كاملا يستذنبني يبقى هو شايف روحه هو حاسس انه كويس فمستكتر قوي اللي حصل له متغاظ في الاول قال كلام حلو انا عارف ان ربنا كبير وقادر وفاهم وع- ومحدش يقدر يراجعه في كلامه وخلق النجوم وال... انما بصراحه مزودها معايا ورجعنا تاني للنغمه اياها دي هنسيب الجزء ده ونركز بقى على الايه بتاعت ايه هو ذا يمر علي ولا ارى يجتاز فلا اشعر به لان ده بقى ايه نركن ايوب شويه خلينا نعيش مع نفسنا بقى ده بيحصل معانا كتير قوي كل واحد في حياته ممكن يقول الايه دي يقول ربنا عدى جنبي ما خدتش بالي ربنا عدى عليا وانا ما حسيتش بيه يعني كان في موقف كان في رساله كان في تاتش لمسه واضحه قوي بس انا للاسف ما خدتش بالي دي بقى الموضوع اللي احنا عاوزين نحكي فيه شويه لأن لو الواحد فينا بقى مركز قوي وبيلقط لمسات ربنا بيشوف ربنا بيحس بيه هتبقى حياته مختلفة هيتغير بسرعة هيفهم أكتر هيبقى فرحان على طول لكن كلنا بنرجع نقول هو ذا يمر علي ولا أراه عينيا مقفولة مش بشوف آية جميلة في حنا ستة يقولها ربنا يسوع يقول هذه مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية ممكن واحد يقول إيه طب الكلام ده اتقال للتلاميذ كان عندهم فرصة يشوفوا الابن طب أنا هشوفه إزاي دلوقتي لا كلنا ممكن نشوف هو زي يمر عليك ولا تراه ده بيجي لك لغاية عندك ده بيعدي عليك في شغلك وفي بيتك لكن العتب عن النظر انت اللي مش بتشوف كل من يرى الابن ويؤمن بي تكون له حياة أبدية وأنا أقيم في اليوم الأخير خلي بالكم أن الرؤية مش ضد الإيمان أنت تحتاج أن ترى وتحتاج أن تؤمن بس ترى مش لازم تشوف المسيح في مجده في التجلي يعني لا بس هتشوفه بطريقتك في ظروفك وتحس انك فعلا شفت ربنا لازم توصل لدي قبل ما تموت لأن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية لو مش هتشوف ربنا يبقى مالكش نصيب في السماء في رمية واحد عشان نفهم حكاية نشوف ربنا دي بولس الرسول قال الوثنيين هيهلكوا لأن ملهمش عذر ولا حق في وثنيتهم واحد يقول الله طب ما حدش بشر لا في ناموس موسى ولا في أنبياء راحوا لهم ولا بتاع ذنبهم إيه طيب لا استنى يقول معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر يعني كان المفروض أن البشر يشوفوا ربنا في الطبيعة الإنسان الطبيعي العادي لما يشوف الطبيعة الجميلة يقول الله يعني يقول مين اللي عمل الحاجات الحلوة دي أمور الله غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بمصنوعاته خليقته قدرته السرمدية ولاهوته إذا كل إنسان عنده فرصة يشوف ربنا على الأقل من أول كتاب محو أمية كتاب الطبيعة محو أمية معرفة الله يعني تبدأ بالطبيعة النهارده الناس لا شايفه شجر ولا شايفه عصافير ولا شايفه سماء شايفين عربيات وشايفين محلات وشايفين فحتى ما, ما عندناش محو اميه اساسا مش محصلين محو اميه ده غير بقى الانجيل بقى والعهد قديم وجديد في نفس الاصحاح يقول لما عرفوا الله يعني المفروض شايفينه في الطبيعه شايفين ايدينه الحلوه اللي عامله كل حاجه لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في افكارهم يعني فكروا بغباء بحماقه واظلم قلبهم الغبي بصوا للامور بقلب مظلم غبي فقالوا قال ايه الشجره ربنا والتمساح ربنا قول ما هي واضحه زي الشمس اللي عمل الشجره وعمل التمساح وعمل الشمس هو ده ربنا انما تبقى الشمس ربنا وبتمشي ليه طيب بالليل والتمساح ربنا ويدخل المية كده ويقعد يعوم ويمشي الدنيا ازاي وهو في المية تحت يعني تخاريف هحكي لكم عن شوية شخصيات عدى عليهم ربنا ما خدوش بالهم غير متأخر شخصية زي يعقوب يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم ده من بيت تقي ابوه جده شافوا ربنا عيانا بيانا اكتر من مره أبونا إبراهيم شاف المسيح وأبونا إسحاق شاف المسيح وربنا يسوع بيزور البيت ده من بدري ده بيت عمراء إنما يعقوب ما كانش بيشوف ليه؟ هنشوف دلوقتي في حاجات كتيرة تعطل الرؤية منها الطمع والغيرة والحاجات يعقوب بقى ربنا مصر يوري له نفسه لأن يا ابني أنت أبوك وجدك شافوني وأصحابي مالك ما تطلع عدل زيهم بقى عاوزين يجي اليوم اللي نقول إبراهيم وإسحاق ويعقوب واقفة عند يعقوب مش راضية تمشي فقام ربنا ساب الدنيا تتعقد عيسو هيموت يعقوب فيعقوب طفش من البيت ومشي في الصحراء ومرعوب وهيروح لعيسو ونام لا بيصلي ولا بيعرف ربنا حط راسه على طوبة ونعس وهو نايب شاف بقى الايه السلم اللي نازل وربنا نازل عليه قال له انا اله ابوك وجدك انت مش راضي تشوفني ليه هكون معاك زي ما كنت معاهم هرجعك لابوك تاني بالسلامه ما تخافش شايف ملائكه طالعين نازلين لما صحي يعقوب قال بقى التعبير الجميل ده قال حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم عمرك قلت حاجه زي كده دخلت مره دير او كنيسه وحسيت بعد ما مشيت ربنا كان في الحته دي عمر ما حصل معك موقف وبعد الموقف قلت اللي حصل ده ما ينفعش يكون غير تدخل إلهي ده مش شغل بشر اللي حصل ده كان إيد ربنا بجد الرب في هذا المكان لازم تكون حسيت بكده ولازم تدوق الحتة دي كتير عشان هي دي من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية عشان بعد كده تتوقعه تتلمسه تلقطه بقى من الأول مش من الآخر مش بعد ما يخلص الموقف تقول الله ده كان ربنا أخيرا فهمت ما هو ربنا من بدري هو اللي ماشي معاك في الصحراء من بدري وهو اللي جابك في الحتة دي تحط راسك وتنام وهو اللي محاوطك ومحاصرك طول الوقت فين لما فهمت انما على فكره فهم واستغبى تاني بعد كده لا مؤاخذه في التعبير يعني بس ايه يعني عمل نفسه مش فاهم قعد له 20 سنه تاني ما بيشوفش ربنا فجات له ليله تاني شاف فيها ربنا بعد 20 سنه افكركم بالايه الايه جميله تقول ايه يمر علي ها ولا ارى هو ذا يمر علي ولا ارى يجتاز بي فلا اشعر به يعني بيعدي جنبي بس انا مش بحس مرة واحد شحات اسمه بارتيماوس ده شحات ما بيشوفش بقى يعني غصب عنه كمان مش هيعرف يشوف مهما حصل انما الحقيقة ده شاف دونا عن كل الناس قاعد على السكة بتاعت أريحة وسمع هيصة زيطة ايه الحكاية يسوع الناصري معدي يمر علي بس قفشت معاه لازم اشوفه قعد يصرخ يا ابن داود يا ابن داود يا ابن داود ما تعديش وتفوتني ما تفوتنيش ابدا قال له عاوز ايه قال له عاوز افتح قال له فتح ففتح ولزق ليه بقى مشي وراه كمل معاه عشان كده كان معروف عشان كده اتسمى برت... يعني اتقال اسمه ليه اصبح تلميذ مشهور بعد كده فعشان كده معلمنا مرقص بيذكره لانه اصبح شخص تابع للمسيح معروف طب لو كان بارتيماوس قاعد مطرحه يقول كويس الزيطة دي هتجيب لنا مكسب ما هي الزحمة دي برضو ايه نطلع فيها بكم جنيه حلوين يمر علي ولا أرى كان عدى المسيح وما شافهوش وفضل طول عمره كده يكتاس فلا أشعر به برضو موقف آخر مع مريض بتحزد 38 سنة قاعد وجاله المسيح عدى عليه وبعدين في الأول ما شافوش مع انه بيشوف لكن ما ميزش قال لك بس الراجل ده طيب لو بس يقعد جنبي يزقني على الميه لما الميه تتحرك وبتاع مش فاهم لغايه ما المسيح قال له قوم اول ما قال له قوم حس برعشه في جسمه كده حس ان لا في حاجه مش طبيعيه بتحصل في قوه دخلت فيه فجرب يقوم لقى نفسه بيقوم انما هو في الاول قال له ملياش حد يرميني في الميه دي أقصى طموحاته ليس لي إنسان إحنا مستنين بني آدم يعني إيه يعمل جميل معانا ويدينا قرش زيادة ولا يشجعنا بكلمة يا جدع ربنا نفسه بيعدي عليك وبيطبطب عليك وبيشفيك وبيقومك وب... مستني بشر لغاية دلوقتي عينك على البشر اللي بيعدوا عليك قاعد مستني مين اللي هيعدي عليك ربنا نفسه بيعدي عليك بس انت ما بتشوفش يجتازوا بيك ولا تشعر بيه يقول كان عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء وكان يسوع يتمشى في الهيكل فاحتاط به اليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا يا سلام أجابهم يسوع إني قلت لكم عشان في ناس بتقول المسيح ما قالش أنا المسيح قال لهم أنا قلت قلت كتير أنا المسيح طبعا ولستم تؤمنون أنا قلت وأنتوا اللي مش عايزين تصدقوا أنا دي مرتبطة بالموضوع ليه؟ لأنك عشان تشوف وتحس لازم تصدق إن ربنا بيتعامل معك لازم تصدق إن في علاقة خاصة بينك وبين ربنا وإن ربنا حاسس بيك وإن كل يوم ممكن يكون بيكلمك أنت لكن أنت مش مصدق أنت فاكرها فكرة نظري كلام وعظ ربنا اللي خلق الدنيا دي كلها هيقعد يحط دماغه بقى معايا في المشاكل الصغيره بتاعت الشغل ولا العيال لا يحط دماغه قوي انت عنده يعني ما حدش اغلى منك اني قلت لكم ولستم تؤمنون الاعمال التي انا اعملها باسم ابي تشهد لي ولكنكم لستم تؤمنون لانكم لستم من خراف خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني يعني الخروف من دول أول ما يسمع صوتي يجري ورايا ما يفوتش الفرصة إنما أنتوا بتسمعوا ما بتسمعوش تحسوا الكلام كلام ياما كلام وياما وعظ ما د- دخل وطلع لأننا مش واخدين موقف الخروف اللي بياخد الكلمة لنفسه أنا أدعو خرافي الخاصة بأسمائها وأخرجها تعالى يا فلان حاضر يا رب ساعات الواحد يبقى تعالى مش مصدق إن الكلام ليه وأنا أعطيه حياة أبدية ولن تهلك ولا يخطفها أحد من يدي السؤال بقى المهم ليه مش بنشوف أو ليه مش بنحس هو قال الآية بطريقتين يمر علي ولا أرى يجتاز بي فلا أشعر به يبقى الشعور والرؤية نفس الفكر نفس المعنى ربنا يعدي جنبك ما تشوفوش أو يعدي عليك ما تحسوش حصلت مع تلميذة عمواس وهم خارجين رايحين عمواس هربانين بعد أخبار صلب المسيح وأخبار القيامة لأن هم هربانين يوم الحد الصبح ما صدقوش أخبار القيامة قال لك دي هلوسة ستات عشان من حبهم في المسيح متعلقين بيه بيقولوا شافوه قال شافوه قام مكتئبين بقى وراجعين بلادهم خيبانين وكانوا فاكرين هيبقوا وزراء في مملكة المسيح اللي على الأرض وزعلانين يقول كان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه خلي بالكم واحنا بنحكي مع بعض ساعات يسوع ربنا يسوع يشد كرسي ويقعد ساعات ياخد باله يعني وانت بتحكي مع الناس المسيح يجي يقعد بتقوله ايه احنا ولا نسأل بقى ما نهتمش مين اللي قاعد معانا يسمع ده ويحكي مش على بالنا نقعد نحكي ساعات وهو قاعد يا عيني عاوز يقول يا ولاد بلاش الكلام ده ليه تقولوا كده ليه تتكلموا عن الناس ليه مكتئبين ليه بتقولوا الاسعار غاليه ليه بتقولوا الكنيسه مضطهده ما حدش سامعه قاعد يسمع وكل اللي بنقوله غلط ومحدش راضي يحس بيه انه شادد كرسي وقاعد معانا وبيقول عاوز اقول حاجه لا استنى بقى خلينا نتكلم احنا كلام مفيد كلام مفيد ايه فربنا يسوع اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته بسبب الحزن والكآبة والاستسلام لليأس ما شافوهوش ومعتبرين نفسهم هم بيتكلموا صح وهو اللي ما بيفهمش عارفين بقية الكلام مش ازاي قالوا له تكونش غريب ولا ايه عن البلاد مش سامع بالأخبار قال لهم ايه الأخبار أخبار مين وعمل نفسه مش عارف حاجة وهو اللي عارف كل حاجة وقالوا له يسوع الناصري مش كنا فاكرينه نبي موتوه موتوه طيب وبعدين وفي ستات الصبح اتهيأ لهم ان شافوه بيخرف وايه كمان ربنا يسوع بيسمع الحكاوي الفاضية بتاعتنا دي وعاوز يصلح عاوز يقول لنا يا ولاد أنا, انا نفسي سامع اللي بتقولوه كله تخاريف اللي بتقولوه تهيؤات تلات ارباع كلامكم غلط تعالوا اقول لكم انا الصح ايه اللي انتم مش شايفينه ايه انما يمر علي ولا اراه يجتاز بي فلا اشعر به ففي اخر اللف طبعا بقى المسيح لما ابتدى يتكلم وابتدوا هما بقى ينسوا الكلام الفاضي اللي قالوه ويسمعوا الكلام المفيد الحلو اقتربوا الى قريه عمواس وتظاهر انه منطلق الى مكان ابعد لسه مشواره للسما قالوا له ما تخليك معانا كلامك حلو ابتدوا يحسوا كلامك أحلى من كلامنا رؤيتك للأمور أحلى من رؤيتنا للأمور وانت معانا حاسين إحساس أحلى من وإحنا لوحدنا تخليك معانا ومسكوا فيه ولما مسكوا فيه عرفوه وهو بيكسر الخبز وبعدين اختفى يمر علي فلا أراه قاعدين طول السكة مش عارفين إن ده المسيح يجتاز بي فلا أشعر به أول حاجة تعطل الرؤية التركيز على النفس اللي بيخلينا يا جماعة مش بنشوف ربنا القريب قوي ربنا قريب قوي يقول في وعظته معلمنا بولس ليس عن أحد منا ببعيد بل لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد ربنا مش بعيد أبدا قريب قوي بس احنا احنا مش حاسينه طول ما الواحد غرقان في نفسه يبقى ربنا يسوع قريب منه جدا ومش شايف ومش حاسس لأنك غرقان في نفسك بتسمع نفسك وبتشوف نفسك وبتفكر في نفسك لما زهقت نفسك وطهقت نفسك وعذبت نفسك أغلب الناس عايشة كده عايش مع نفسه يعني نفسك دي حاجة حلوة أوي عشان تقعد معاها كل ده ما تطلع بره نفسك شوية إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا فلينكر نفسه انساها إيه نفسك دي يعني انساها شوية خلينا في المهم المفيد ربنا له المجد فالواحد طول ما هو مركز في نفسه مش عارف يحس بربنا عشان كده تلاحظوا الخدمة ساعات تساعد لأن الواحد لما بيخدم بينسى نفسه يرجع خدام كتير يقول أنا شفت ربنا أنا حسيت بربنا في الخدمة بالذات ليه؟ لأنه بينسى نفسه ينسى نفسه مع المريض مع الغلبان مع الشخص الأفريقي البسيط ده مع لما بينسى نفسه بيرجع عنده إحساس أنا حسيت بربنا إحساس ما حسيتوش أبدا وانا قاعد بذاكر وانا قاعد بشتغل وانا قاعد بتخانق وانا قاعد بتجوز وانا قاعد ما هو انت غرقان في نفسك كل ما الواحد اتحصر واتحبس جوه نفسه كل ما وقفت الرؤية خالص والإحساس تعطل الإحساس بربنا مش لأن ربنا بعيد لأن أنت مش مركز غير مع نفسك زي الغني الغبي اللي قال يا نفسي لك خيرات كثيرة استريحي يا نفسي كلي يا نفسي اشربي يا نفسي افرحي يا نفسي يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك بدل ما فيش غير يا نفسي يا نفسي يا نفسي خلاص بقى دي اللي معطلك خلينا ايه نرميها في جهنم وخلاص يبقى افتكروا لما الواحد يقول انا بقالي مدة مش حاسس بربنا يبقى اول حاجة ايه انت مركز مع نفسك زيادة ولما تركز مع نفسك ساعات تشوفها كبيرة وساعات تشوفها صغيرة والصورتين أسوأ من بعض الحالتين يتعبوك شايفها صغيرة تقع في غيرة وحقد وخناقات ومقارنات ويأس وصغر نفسه تشوفها كبيرة تقع في إدانة وكبرياء وافتخار وتعالي وبلاوي انت تنساها احسن لا كبيرة ولا صغيرة ملهاش لازمة اساسا تاني حاجة آه يعني حالة من حالات التركيز على النفس نبوخذ نصر نبوخذ نصر اختار دانيال يبقى رئيس وزراء ونبوخذ نصر كان راجل كويس إداريا وعقليا كان راجل كويس ومن أكتر الناس اللي اتعاملوا مع اليهود بشكل معتدل مع إن هو مستعمر لدرجة خلى واحد يهودي رئيس وزراء دي مش حاجة عادية وكان دانيال يعتبر الرجل الثاني وصديقه لدرجة دانيال تجاسر مرة وحذره قال له أنت فيك عيب خطير جنب مزاياك إنك حاسس بنفسك قال له كده في وشه إنما نبوخذ نصر ما الحتة دي ما كانش يعني سامعها لدانيال فنبوخذ نصر حلم الحلم يا بتاع إنه شاف مش عارف تمثال ضخم وبتاع وبعدين يعني اتهد ده كله فدانيال قال له على فكره انت هيحصل لك حاجه وحشه لانك شايف نفسك ما خدش على دي وفي ليله عند نهاية 12 شهر من الحلم اللي فسره دانيال كان يتمشى وأجاب الملك أليست هذه بابل التي بنيتها بقوة اقتداري ولجلال مجدي شوفوا الكلام وصل لإيه التركيز على النفس وصل لكده اقتداري ومجدي و... وهو بيتكلم وهو بينطق لسه في الكلام جاله صوت يقول له ايه ما الملك زال عنك بدل اقتداري ومجدي خد بقى على دماغك خلاص نسحب منك كل العطايا والبركات بدل شايف ان ده مجدك انت واقتدارك انت نشيل بقى نشيل عشان تعرف انت من غير النعمة ومن غير ربنا انت ايه وبقى زي الحيوان البعض بيقول انه زي اصابه روح شرير بسبب كبريائه فبقى زي المجنون زي مجنون الجدريين فطردوه من القصر وبقى ماشي سبع سنين في الغابة زي الحيوانات لغاية ما ايه التجربة اتفكت عنه تلاقي دانيال كان بيصلي له ورجع تاني واعترف بمجد الله وسجد لإله دانيال الراجل ده آمن على فكرة سجد لإله دانيال لكن شوفوا الكبرياء بيعمل ايه ربنا قريب قوي لكن الواحد مش شايفه بسبب انه غرقان في نفسه تاني حاجة تخلي الواحد ما يشوفش ربنا المشغولية صدقوني نبقى بنشتغل مع ربنا بس مش حاسين بربنا نشتغل معاه كخدام احنا اكتر منكم المفروض وللاسف مشغولين عنه بيه او يعني مشغولين عنه بخدمته حاجه تكسف ده احلى حاجه في الشغل بتاع ربنا انك تركز فيه هو انك تحس بيه هو بقى بيشتغل معاه على طول كده يجتاز بيه ولا اشعر بيه مش كفايه بتشتغل مع ربنا لما تسال بطرس بعد سنين تقول له احلى حاجه حصلت في الخدمه ايه بقى يوم ما قومت طبيسه قومت واحده ماتت ولا يوم ما كنت الظل بتاعك يجي على واحد تلاقيه قام يجري وهو مشلول آه لا لا لا كلام فاضي احلى حاجه في العمر اللي عشته ده ان انا وانا بخدم حاسس بيه طول الوقت ان انا ملازمه انه معايا ده احلى حاجه اي انجازات تانية كلام فاضي اي حاجه تاني ملهاش معنى انما احلى حاجه ان انا معاه على طول اشتغل معاه يجتاز بي فلا اشعر بي الواحد ممكن المشغولية أيا كان نوعها شغل عيال ناس مجاملات فلوس خدمة تعطلك أنك تحس بربنا ليه تنشغل عنه ليه ما تنشغلش بيه هو ليه ما تقولوش أنا فضيلك أنا قاعد لك أنا مش عاوز الناس تعطلني عنك انشغل بربنا عن خدمة ربنا وده اللي حصل بين مريم ومرسى مرسى خدمت ربنا بس ما انشغلتش بيه مريم انشغلت بيه عن خدمته ايه اللي عجبه مريم طبعا عجبته مريم اكتر من مرسى الاتنين بيحبوه قوي ودافعهم كويس بس مرسى انشغلت عنه بخدمة الناس بخدمته لكن مريم انشغلت بيه عن خدمتها قال لها كده احسن مش مكل مش مهم الخدمة بس خليكي معايا ماريثا مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد أنا بعدي عليكي ما تحسيش بيا أنا بقرب منك ما تشوفينيش عشان الخدمة ليه الخدمة وأنا يعني مش عارف أجيب ملايكة يخدموني هي واقفة عليكم يا سلام على الخدمة ليه تعطلنا الخدمة عن ربنا نفسه حتة المشغولية دي ليها مثل يخوف في الكتاب في لو 14 مثل المدعوين لما دعا دعا ناس كتير ربنا كل واحد اتحجج بمشغولية وما حسوش بعظمة الدعوة الملك دعيهم لعشاء عرس ابنه الحكاية اللي حكاها ربنا يسوع فالأولاني قال له أنا مشتري حقل لازم أروح أبص عليه أنا مشغول ده بزنس كبير ده أنا يمكن بقالي سنين بحوش عشان اليوم ده فأنا أنا آسف مش فاضي يجتاز ولا أشعر به يمر علي ولا أراه ضيعت أبديتك عشان قلت مش فاضي التاني قال له أنا اشتريت خمس تجواز بقر هنعمل مزرعة بهايم ما أقولكش بقى تطلع خير قد إيه قول زي ما تقول بس أنت الخسران يمر علي ولا أراه يجتاز بي فلا أشعر به أسألك أن تعفيني هعفيك من من, أب من الأبدية كمان هعفيك من الدعوة وهعفيك معاها من الأبدية مالكش معايا نصيب المشغولية ضيعت ناس كويسين المشغولية ضيعت ناس كويسين مش ناس وحشين ناس دول ايه عيبهم واحد بيشتغل واحد ايه عيبه لا عيبه المشغولية عيب خطير قوي يمر علي فلا أرى لي لأنك الدنيا زحمة مع الزحمة الزيادة اللي احنا بنجري فيها في الدنيا دي ما انتش شايف ربنا ما انتش سامع صوته ما انتش حاسس بيه زي المشغولية دي الحكاية اللي حكاها ربنا يسوع عن الزارع الأرض المدقات الأرض دي عيبها إيه؟ ما بينزل عليها بذور وعدى عليها الزارع نفسه ربنا يسوع يمر عليها ويجتاز فيها إنما ما نبتتش ليه الأرض دي؟ لأن الكلام على الوش فتيجي العصافير تاخده وتطير مشغولين ناس مشغولة المدقات دي عليها حمير بتعدي وبهايم بتعدي وفلاحين بيعدوا وخلاص دي مدقات دي مش لا تصلح للزراعة في ناس كتير عايشة في الدنيا مدقات يعني ايه اي حاجة اي افلام يتفرجوا اي حكاوي يحكوا اي ناس تعرفهم تعدي عليهم الا ربنا ما يحسهوش الوحيد اللي ما يحسوش بيه بسبب ان هم فاتحين بابهم كده لكل حاجة يمر عليا يجتاز يا ترى ربنا بيمر علينا ازاي عشان نشوفه او نحسه ساعات يمر عليك في كلمة يعني ايه بفرح قوي لما اشوف مثلا واحد جات له آية كده وبعدين يجي بفرح يقول لي ربنا بعت لي آية مناسبة قوي إحساس حلو خد الكلمة وحسها بعتها لي ففرحان بيها قوي طب كويس هو ده المطلوب فعلا الكلمة ليك مش مجرد آية لا ده رسالة شخصية خدتها لنفسك ولا لا يلا افرح بيها عيش بيها جواب باسمك ساعات كلمة تبقى واضحة إنها ليك وأنت مش راضي تاخدها على نفسك يمر علي فلا أراه تيجي كلمة في الوعظ ترشق كده مرة واحد قال لي التعبير ده قال لي أنت بتوعظ رشقت قلت له إيه اللي رشقت دي يعني فقال لي يعني خبطة كده بالظبط بس حسيته شاطر اللي بيقول كده لأنه ده ما عداش اليوم مر عليه بس مسك فيه أمسكت ولم أرخيه يبقى في كلمة بتخبط فيك ولا ما بتخبطش ولا يجتاز ولا تشعر بيه طب مش خسارة اللي جنبك قاعد مستفيد وقلبه بيتغير وانت قاعد بس تقول هيخلص امتى ابونا ده مش خسارة يمر علي فلا أرى يجتاز فلا أشعر به ساعات يمر عليك في شخص يمر عليك في شخص وما أكثر حكايات التاريخ عن أشخاص كان المسيح فيهم والناس ما خدتش في بالها المسيح بيبقى في شخص لأنه قال أنا جعان أنا عطشان أنا عريان أنا مريض هتاخد بالك ولا مش هتاخد بالك ويجي لك لغاية عندك ساعات تسمع عن موضوع تلاقيه وتلاقيه موضوع محسوب ومظبوط ومش ناس كدابة ولا محتالة ولا ظروف واضحة ومشكلة كبيرة وشخص انت عارفه كويس احنا مالنا اوكي حر يمر علي فلا أرى من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية عليه يجتاز فلا أشعر به عدى عليك ليه ده مش خسارة يعدي عليك ويفوت منك ليه ده ما ده المسيح اهو ليه ضيعت الفرصة ساعات يعدي عليك في موقف أو يجتاز بيك مش كلمة أو شخص ساعات يبقى موقف يعني مثلا تبقى داخل على مشكلة كبيرة قوي وبعدين تفاجأ إنه كل المخاوف اللي أنت خايف منها اتعكست واتبدلت و... وبتحصل معانا حاجات زي كده لو كل واحد فيكم راجع حياته هيلاقي حاجات زي كده تبقى اللي انت بتعبير الناس اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه هو ايه ده ده تدخل الهي ببساطه بس قال طلعنا بيه مثل بلدي يا عم اطلع بيه انك بلمسه الهيه بدل مثل البلدي اتبدلت كل الامور لصالحك ها خدت بالك طيب خدت بالك ان ده ربنا يمر علي شفته اجتاز بيه حسيته مواقف كتير يحصل كده إذا بقى ما عداش عليك في كلمة ولا شخص ولا موقف يبقى غالبا هيعدي عليك في تجربة زي بتاعة أيوب قال عدى عليا ما شفتوش فالظاهر جاب لي العلقة دي عشان أشوفه الظاهر ما بقتش بسمع ولا بشوف ولا بحس فكان لازم يجيب لي الظروف الصعبة دي عشان أشوف وأسمع وأحس طب ما نشوف ونسمع ونحس من غير تجربة أحسن حاجة تالتة تعطل احنا قلنا حاجتين يعطلوا فاكرينهم يخلوا الواحد لا يشوف ولا يحس الحاجة الأولانية انك تغرق في نفسك الحاجة التانية انك مشغول مشغول مشغول الحاجة التالتة الكراهية ومشتقاتها بقى وأولادها وعيلتها السودة دي الحقد الإدانة الغيرة الحسد ال... كل الحاجات دي. طول ما الحاجات دي جوه قلبك مش ممكن تشوف ولا تحس يعدي عليك ربنا يسوع ولا تاخدش بالك ابدا طول ما في حاجة غلط جواك قلبك مقفول من حد مش هتعرف تحس بربنا إن قال أحد أني أحب الله وأبغض أخاه هو كاذب لأنه من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف أقدر أن يحب الله الذي لم يبصر من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك مش هيشوف ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينيه فاللي في الضلمة مش شايف ربنا وربنا يبقى قريب جدا والناس كلها شايفاه وانت مش شايف ليه لأن جواك كراهية جواك غيظ من حد جواك غيرة أو حقد ضيعت عليك حاجة حلوة أوي ضيعت عليك حاجة حلوة أوي مرة اتنين شمامسة طلعوا من قداس فواحد قال للتاني أنا كنت في السماء قال له وأنا كنت في جهنم قال له إزاي كانوا واقفين مع بعض شمامسة في الهيكل قال له أنا كنت فرحان جدا وأنا بصلي قال له وأنا كنت في جهنم طول القداس بقول ليه ما ادونيش مش عارف أعمل إيه وقع في حتة غيرة كان المفروض يعمل حاجة حد تاني خدها يعملها والفكرة ايه مالت دماغه وقاعد في القداس بيغلي وبيفرك على حتة مين هيعمل ايه ومتغاظ جدا القداس خلص لا عارف يصلي ولا حس بربنا نفس القداس ونفس المسبح اللي في واحد حس بربنا قوي وواحد تاني ما حسش بحاجة خالص ليه التاني وقع في بلاعة الحقد والغيرة وال... ومين الأعظم ومين الأهم وشوية اللخبطة دي من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاؤه كيف تثبت محبة الله فيه شايف واحد تعبان بجد وقفلت قلبك بإيدك قلت مش هتفاعل معاه مش هحس بيه وبعدين بتقول بحب ربنا ربنا ايه انت ما بتشوفوش ولا بتحس بيه ما تعرفوش خالص يبقى دي تالت حاجة تعطل الإحساس والرؤية رابع حاجة كمان تخليك لا لا تشوف ولا تحس يمر علي فلا أرى يجتاز بي فلا أشعر الطمع والجسديات نفس حاجات قلناها بس بنقول شبهها بكذا طريقة يعني لما الواحد يبقى زي المشغولية بس إيه مشغولية الفكر مش مشغولية الوقت ساعات مشغولية الوقت ما يكونش معاه مشغولية الفكر يعني يبقى واحد مشغول في وقته بس مخه مع ربنا وفي الواحد بالعكس وقته مش مشغول بس مخه في الدنيا طول الوقت فمشغولية الفكر بالفلوس والماديات والجسديات طبعا تخليك ما تشوفش ربنا يعني في أكتر من يهوذا اللي شايف المسيح قصاد عينه بالساعات والأيام والشهور ربنا له المجد قصاد عينه طول الوقت إنما على آخر حياته لا بيشوف ولا بيحس ما بقاش خالص لا بيشوف ولا بيحس والمسيح قصاده على طول طول الوقت ليه طمع ملى الشيطان قلبه بشوية فلوس وشوية طمع وكلام فارغ كلام فارغ انتحر في الآخر 30 فضة ده ما يست... يعني موضوع حتى ما يستاهلش اللي عمله خالص إنما هو الشيطان بيلعب بيه حين كان العشاء وألقى الشيطان في قلب يهوذا أن يسلمه وصل بالطمع أنه بقى هيسلم حبيبه ربنا يسوع له المجد إن كان أخ وأخت عريانين ومعتزين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم يحنن امضية بسلام دي يعني في لغة النهاردة يحنن استدفئها واشبعها ولم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعه يعني شايف ناس محتاجة قوي وقلت له كلمة بس كلمة ايه ومحتاج ياكل هياكل الكلمة ما تطلع اكل لانه مستخسر يديله لقمة ولا يديله حاجة ولا برضه بنتكلم عن ناس محتاجة بجد يقول نهايتهم الهلاك إلههم بطنهم مجدهم في خزيهم في ناس إلهها بطنها كل غرضها تاكل وتشرب وتنبسط طب والناس اللي حواليك والمسيح اللي بيخبط على بالك واللي عدى عليك قصادك دلوقتي ما شفتوش لا ما هو إله بطنه ومجده في خزيه يعني يفتخر بالخطية يفتكرون في الأرضيات يبقى اللي يفكر في الأرض زيادة ما بيشوفش ربنا وما يحسش بيه ويعدي عليه ويفوت منه من غير ما يتمتع بيه أختم وأقول إيه فاكرين نازفة الدم إذا كانت الكلام عن يمر علي فلا أرى يجتاز بي فلا أشعر في واحدة بقى مر عليها المسيح شايفاه وحساه واخترقت كل الناس وقالت لازم ألمسه لازم أخد لمسة مش هفوت الفرصة دي وتخطت خوفها وقلقها وحتى إحساسها بالذنب لأن كان ممنوع عليها كست عندها نزيف حسب الشريعة إنها تلمس حد إنما لغت دماغها ولغت كل القواعد وقالت لازم ألمسه لازم أحس بيه أنا محتاجاه مش هضيع الفرصة وربنا يسوع وقف بقى وإيه قال لا لازم أعلمهم درس مين لمسني فبطرس قال له نعم إيه مين لمسك آلافات أنا لمستك كل الناس دي لمستك تخيلوا بقى زف المسيح ماشي والزحمة اللي حواليه وبقاله ساعات ماشي والناس عمالة تعمل كده فكل الناس لمسته فبطرس اتغاظ ايه مين لمسني قال له لا في قوة خرجت في حد غير كل الناس في واحد أنا عديت عليه شافني في واحد حس بيا وحسيت بيه في كليك كده حصل بيني وبين شخص مش الناس دي كلها وأصر المسيح لو المجد يمجد الست دي ويظهر عظمتها ومرضاش يتحرك ويايروس هيموت جنبه واقف تعبان جدا بنته بتموت قال له معلش يا يايروس ده موضوع مهم لازم الناس تعرف فرق لمسة عن لمسة فرق واحد يحس باللي بيعدي عليه فرق واحد يركز مع ربنا وياخد اللي هو عاوزه مش هتحرك فطبعا الست خافت عرفت انه ايه هو عارفها كويس قوي ويمكن بصلها ولا حاجة انما مسايبها هي اللي تتكلم فجت ركعت ومرعوبة خايفة يكون زعلان انما وشه مش زعلان بيقول مين لمسني هو مبسوط فحكت قدام كل الناس قالت له طب اعمل ايه انا عندي نزيف وما اقدرش ما اقدرش المسك ولا اقدر اقول لحد اول ما اقول نزيف هيج- هيجروا مني يقرفوا مني كلهم ويعتبروني نجسة حسب الشريعة اليهودية لقيت مفيش فايدة غير المسك من غير ما اسألك قال لا يا امرأة عظيم ايمانك انا فرحان بيك انا جبتك عشان اوريهم اللي عاوز يشبع هو يعمل كده ينسى الناس وينسى القواعد وينسى كل حاجة يا امرأة عظيم إيمانك امشي بسلام روحي افرحي بالعطية اللي خدتيها أنا مش زعلان ده أنا مبسوط منك أنا فرحان بيك أنت إيمانك خلصك أنت شاطرة لأن أنا عديت على الناس دي كلها ما حسوش كلهم خدوا لمسة بس ما خدوش منها حاجة لكن أنت لمستيني بطريقة مختلفة يمر علي فلا أراه يجتاز بي فلا أشعر بي لإلهنا كل مجد كرامة الأبد آمين